اله واحد امين سفر الامثال اصحاح سبعة من آية عشرة بركاته فلتكن معنا امين واذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب فخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها تارة في الخارج واخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن امسكته وقبلته اوقحت وجهها وقالت له علي ذبائح السلامة اليوم اوفيت نزوري فلذلك خرجت للقائك لاطلب وجهك حتى اجدك في الديباج فرشت سريري بموشك الثان من مصر عطرت فراشي بمر وعود وخرفة هلم نرتوي ودا الى الصباح نتلذذ بالحب لان الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة اخذ سرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي الى بيته اغوته بكثرة سنونها بملس شفتيها طوحته ذهب وراءها الوقت كثور يذهب الى الذبح او كالغبي الى قيد القفاص حتى يشق سهم كبده كطير يسرع الى الفخ ولا يدري انه لنفسه والان ايها الابناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات سمي لا يمل قلبك الى طرقها ولا تشرد في مسالكها لانها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها اقوياء طرق الهاوية بيتها هابطة الى خدور الموت مجدا للثالوث الاقدس الحقيقة اللي يقرأ الجزئية دي يعرف انه لا يتكلم عن امرأة زانية ولكن يتكلم عن بابل الزانية ولما نقول بابل الزانية نقصد بيها نظام العالم في فرق بين العالم وفي فرق بين نظام العالم العالم كاشخاص المفروض نحبهم هكذا احب الله العالم لكن العالم كنظام المفروض نرفضه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم عشان كده لازم نفرق بالاتنين عشان كده واحد مرة سألني سؤال ازاي ربنا يقول لنا لا تحب العالم والكتاب بيقول هكذا احب الله ايه العالم في كلمتين مكتوبين في اليوناني كلمة تقصد بها العالم كخليقة وفيها تقصد بها العالم كنظام حكيم وضع الشيطان لان الحكمة العالمية رأسها الشيطان الحكمة العالمية رأسها الشيطان والعالم بيتعلم منه الحكمة وربنا عارف كده لان الله هو برضه اللي اداله ايه اللي اداله الحكمة وقال لنكون حكماء كالحيات لكن حكمة العالم جهالة في نظر الله وجهالة الله في نظر الناس احكم من حكمة العالم احكم من حكمة العالم علشان كده لابد ان نعرف ان احنا لما نمشي ورا العالم نمشي ورا النظام العالمي نلاقيه يختلف اختلاف كلي عن النظام الالهي ضد بعض يعني العالم وقلتها مئة مرة وبكررها تاني العالم يقول يا بخت السيد اعظم واحد الاسياد لكن ربنا يقول لك العظيم الخدام من اراد ان يكون عظيما فليكن خدام ده العالم بيقول لك يا بخت الخدامين العالم يقول لك يا بخت الناس الاغنياء المستريحين وربنا الطوبة للمساكين العالم يقول لك يا بخت الفرحانين طوبى للحزانة العالم يفتخر بقوته كل واحد يظهر القوة بتاعته لكن في المسيح يقول بولس الرسول افتخر بضعفاتي لانه فيما انا ضعيف انا قوي لان الرب قال لي ان قوتي في الضعف تبت باختصار العالم اي واحد يدخل في اي نظام عالمي لازم يثبت ذاته صح ولا غلط في وظيفة لازم اثبت وجودي في مدرسة في جامعة في شغل ست بيت اي حاجة لازم تثبت ايه وجودها فالله يقول لك لازم تنكر ذاتك مش تثبت ذاتك عايز تجيلي اه تنكرها وتحمل صليبك وتتبعني طب ولما اذكرها عايش بيه هتعيش بيا انا اللي هشتغل مش انت اللي هتشتغل ومهما اشتغلت قول عن نفسك نحن عبيد بطلين هذه بابل الزانية اول نظام ليه انا بسميها بابل والكتاب المقدس اسف بيسميها بابل لان اول نظام اتجمع مع بعضه كده في وحدة واحدة ضد الله كان عند بناء برج ايه بابل هلم نبني لانفسنا برج برج ونصنع لاسمنا ايه لانفسنا ايه اسم عايزين يعرفوا فكر الله نصنع لانفسنا اسم يعني البرج يبقى لمين اسمهم هم مع ان المفروض البرج ده يبقى اسم الله لان الكتاب بيقول لك اسم الله برج حصين ده اول تجمع اخر تجمع للعالم فين هم؟ في الامم المتحدة ايه رحتوا فين اخر تجمع للعالم ايه الأم... يعني بدأت ببرج بابل وانتهت بايه هي هي هو برج بابل هي الامم الم... ايه هو شعار الامم المتحدة حقوق الانسان مش حقوق الله لا حقوق بيدوروا على حقوق الانسان طب وحق ربنا يبقى ما هنصنع لانفسنا اسم احنا مالنا ومال اسمه على رأي كارل ماركس لما وقف وقال ابانا الذي في السماوات ابقى فيها خليك في السنة بتاعتك ما هو يتقال كده ابانا الذي لما بيقولوا لصلي قال لهم خلاص ابانا الذي في السماوات ابقى فيها وراح جاب آية السماوات سماوات للرب والارض اعطاها لبني البشر هو احنا لينا الارض هو ليه السماء لا يتدخل في شؤوننا ولا نتدخل في شؤونه هذا الفكر بتاع كارل ماركس كارل ماركس ما الغاش وجود الله اللي الغى وجود الله ده سارتر اللي بعده جه قال عن منه قال لك لا ما فيش الله خالص لكن كارل ماركس قال الله موجود وهو الخالق بس خلق الارض واداها الحريه وهو ملوش دخل بيها نعيمك في الارض وجحيمك في الارض وحياتك في الارض ده كان وكارل ماركس كان تلميذ هيجل وهيجل ده قديس عظيم في الكنيسة للأسف لكن شطح هذه الشطح فبدأت ببرج بابل نبني لأنفسنا ندور اسم لينا مش اسم لله مع ان الكتاب يقول لك اسم الرب برج حصين الأمم المتحدة يقول لك حقوق ايه الإنسان لو دخلت الأمم المتحدة الشعار بتاعها الشعار الأول حقوق الإنسان فبتدور على حق الإنسان وأين حق الله لا احنا ما لهم الحق الله احنا بندور على حق نحن ده النظام العالمي ده النظام العالمي يا احبائي والمفروض ان احنا ننسى انفسنا وننسى حقوقنا وندور على حقوقه واذا كانت الامم المتحدة بعظمتها دورت على حقوق الانسان واخفلت حقوق الله فاعظم مواليد النساء دور على حقوق الله واخفى الحقوق نفسه وقال ينبغي ان هذا يزيد واني انعم انا بقول ليه الكلام الدباجة دي عشان نقدر نفهم الاصحاح اللي قريته هذه المرأة ما الكتاب بيسميها اذابل امرأة وليه بيسميها امرأة عشان الامرأة بتشد جذابة فامور الدنيا جذابة العالم والنظام العالمي بيشد واذا بامرأة استقبلته في زي زانية كلمة زي زانية يعني زي مبهرج الدنيا بتقابلنا بالبهرجة بتاعتها امشي ورايا وهديلك واديلك واديلك وتعمل المشروع ده وينجح المشروع ده وهتبقى انسان لك اسم عظيم وبين العظماء واسم رنان وشوف مصلحتك يا حبيبي والدنيا بتاعتنا اللي معاه قرش يسوى قرش واللي ما معهوش قرش ما يسواش قرش وتحطه تحط له الكلام ده خبيثة القلب ليه بيسميها خبيثة القلب خبث القلب تظهر بغير ما تبطن القلب الخبيث الدنيا دي تعمل لك البحر طحينة وهي خبيثة القلب سمعت قصة من واحد بيقول لي اتقابل مع شخص معين عمارة كبيرة قوي مبنية من 12 دور قال له العمارة دي تعرف صفحتها بنيها بكام قال له بكام نص مليون قال له اكتر قال له مليون ده الكلام ده من عشر سنين او 12 سنة قال له اكتر قال له ايه اتنين مليون طبعا مش ممكن اتنين مليون قال له لا اكتر بكتير قال له خمسة مليون طبعا مفيش خمسة مليون ده يا ابني وعمارتين ثلاثة قد دي قال له دفع عايز فيها عمره خلص شطب اخر حتة وقبل ما يدخل فيها خرجت روحه ضرب بناها بحياته ضيع حياته كلها فيها بناها بعمره والراجل ده على فكرة تاجر عندنا من وكالة البلح مش بعيد يا عم والعمارة في شبرا لكن اخر طوبة وكالسباح كلهم يعرفوه شخصيا اخر طوبة بناها في عمارته انا فاكر لما كنا بن بنبني كنيسة القديسة دميانة بنوضبها وقالوا لنا نروح نجمع فلوس انا فاكر ان دخلنا لهذا الشخص الله يرحمه بقى طلع لنا ربع جنيه للكنيسة ربع جنيه فانا مسكته فالشخص اللي معاي من كبار ال- ال- الوكالة راح نفش منه ربع جنيه وراح رماه له في وشه وقال لي احنا مش عايزين منك حاجة قلت له ليه كل واحد يقدم اللي يقدر على ربنا قال لي انت ما تعرفش ان الراجل ده صاحب عمارات وكذا وكذا ما علينا مش موضوعنا لكن انا بقول ان الدنيا خبيثة القلب ما تمشيش ورا المباهج بتاعتها ما تمشيش ورا وعودها البراقة يا ما بتوعدك وعود ويا ما بتضحك على الانسان وياما بتغريه وياما بتحط قدامك طموحات وفي الاخر تحطمك على الصخرة بتاعتها عشان كده يقولك ايه خبيثة القلب صخابة وهي جامحة كلمة صخابة يعني ايه تعمل ضوضاء تعمل ضوضاء تعمل هيصة حياتها كلها هيصة وضوضاء وكلمة جامحة يعني فيها اندفاعات جامح يعني زي الحصان الجامح يعني اللي بتجري وبتخليك تجري تجري تجري وراها صخابة جامحة اه طبعا ما تزعلوش مني كنت عندي دكتور من الاطباء الكبار بتوع القلب وبنزوره وبعدين بالحرف الواحد التسعين في المية من رجال الأعمال الكبار مرضى بالقلب تسعين في المية من رجال الأعمال الكبار وثمانية وتسعين في المية من رؤساء وملوك العالم مرضى بالقلب ثمانية وتسعين في المية ليه؟ لأن انفعالات انفعالات انفعالات انفعالات انفعالات على طول والواحد بيتصور له صخابة جامحة بتجمح بالإنسان ما بيدراش بيكسب الرخيص وبيبيع ايه الغالي والكتاب يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه عشان كده اوعى تديها امان اوعى تدي للدنيا دي امان اوعى تفتكر الفلوس هتأمن لك حياتك ولا مستقبلك واوعى تفتكر الميراث هيأمن حلا- حياة اولادك بالعكس دي بتسيب الفلوس وراه تخليهم يقتلوا بعض ويخاصموا بعض ويقفوا ضد بعض عايز الامان ليك ولاولادك كلمتين اتنين احبهم جدا قالهم اشعيا عارفين قال ايه امنوا تأمنوا عايز امان اه امن امنوا تأمنوا هما كلمتين عايز امان اه امن هو ده الامان لو ما سبتش لاولادك ولا مليم وسبتهم كده في الشارع وسبت لهم مخافة الله الله هيقف معاهم وهيشق لهم طريقهم وهيفتح لهم الباب وهيحميهم ولو سبت لهم مال العالم كله وما في وما فهمش مخافة الله هيكون هو سبب هلاكهم وضياعهم مع بعض صخابة جامحة في بيتها لا تستقر قدماها ايه كلمة في بيتها لا تستقر قدماها اللي بيمشي ورا الدنيا مش مستقر مفيش راحة اصل الحركة دي علامة ايه عدم الراحة ما فيش راحة في بيتها لا ت- لو انت تفتكر ان لما مثلا تكمل الميل- المليون هتستقر ابدا اول ما توصل للمليون تبص تلاقي الطموح جه للي بعده وتوصل للي بعده يجي للي بعده واللي بعده مفيش استقرار مفيش استقرار يعني انا واثق واحد فيكم يكون فاتح حته محل في شارع الباب يقول بس لو اخد المحل اللي جنبه ووسعه شويه يروحوا مدينه شارع البأس كله يقول لك اه لو اخد شارع شبرا كمان وعلى طول كده هي ده طبيعته لا تستقر قدماه ما فيش راحة الراحة تعالوا الي وانا اريحكم تعالوا الي وانا اريحكم عشان كده الكتاب الم- بيقول عنها صخابة جامحة في بيتها لا يست- تستقر قدماها ما فيش راحة واللي بيمشوا في الدنيا تفتكروا احنا كناس على مين مستريحين ما في واحد يقول لك انا عايز اتمتع بالدنيا عايز اعيش اعيش حريه الدنيا طب يا سيدي عيش الحريه ياه ونطلع رحلات وعايزين رحله كده عايزين ننفس عن نفسنا وعايزين نشم هوا وعايزين تغيير ونطلع الرحلات ونعمل برامج ونجيب اتوبيسات مكيفه ونحط مش عارف فيلم ايه ونعمل برنامج ايه ونرجع زهقانين برضه زي ما احنا ايه ده واحد زهقان زهقان لم طلع رحلة مرتاح ولا رجع من رحلة مرتاح لكن تشوف واحد قعد تسعين سنة في مغارة متر في متر ونص الأنبابولة لم يرى وجه إنسان ويقول ومعه فوق الأرض لا أريد شيئا آخر كلمة نطق بها الأنبابولة للأنبانطونيوس ومعه فوق الأرض لا أريد شيئا ما زهقتش يا أنبابولة ما قلتش طب اطلع اتفتح في الجبل الشرقي ولا الغربي ولا اروح امشي خلاص زهقت ابدا ابدا ابدا مضت ازاي 90 سنه حابس نفسك مين قال لك ان انا محبوس ده انا في قمه الحريه ده انا في قمه الانطلاقه ده انا في قمه المجد عشان كده هنا يقول لك ايه في بيتها لا تستقر قدماها وايه تاني تارة في الخارج واخرى في الشوارع امشي وراها وهي هتجرجرك في كل حتة اه يجي يقول لك اسكت ده انا ليا ليلتين ما نمتش كنا بنخلص اللط الفلاني في المينا وقعدنا الليل كل سهرانين وقمت الصبحية طلعت على ايه ورحت للجمارك وجينا من الجمارك رحنا الحتة الفلانية وجينا من الحتة ال- لما ايه وكله ده على حساب ايه هو مش دريان هو كله علشان ال- ال- ال- اللط اللي جاي يخلص ويبيع ويكسب ويقول لك كسبت كام الف والصحة ضاعت وهو مش دريان هو بيضيع مش واخد باله عشان كده هنا يقول لك ترى هنا وترى هنا وعند كل زاوية تكمن كلمة زاوية يعني ايه ما هي الزاوية استغلال الفرص يقول لك الدنيا دي فرصة وما تجيش مرتين لو جات لك الفرصة يا تاخدها يا تفضل تحت على طول اجري وراها لان اللي بيقف في الزاوية اللي هو بيصطاد يقف في الزاوية عشان يهجن على طول وياخد يقتنص القمص بتاعه عشان كده هنا يقول لك الزاوية وبعدين تعمل ايه امسكته وقبلته ما طبعا كلمة قبلته يعني يعني ضحكت له يعني فتحت له صدرها وقالت له تعالى انت انسان خارج للدنيا جديد وانت هتكون نجم مرموق فيا وتشفع بيا اوقحت وجهها وقالت له علي ذبائح السلامة ما دي مش مش قصة بيحكي عن قصة زنا لا علي ذبائح يعني ايه علي ذبائح يعني اسمع نصيحتي واشتغل وكده وذبائح السلامة عليا ايه السلامة السلامة يعني ان الانسان يعيش مفيش اي حاجة تضايقه طبعا يعني بتقول له انا كلمة عليا ذبائح السلامة يعني انا هأمن لك مستقبلك ذبائح السلامة اللي قالتها الدنيا للراجل الغني كلي يا نفسي واشربي خلاص في سلامة مفيش خوف عندك خيرات كثيرة لسنين عديدة علي ذبائح السلامة قالت له كده علي ذبائح السلامة يعني انت تكد وتجاهد وتيجي وانا اضمن لك مستقبلك انا اضمن لك مستقبلك اليوم اوفيت نزوري ايه كلمة اليوم اوفيت نزوري يعني انا نادرة ان انا هخدمك اقدم لك فرص ما حصلتش ويا احبائي ما بنقولش الغنى خطأ ولكن خطر خطر جدا على الانسان وخليك حذر لما الدنيا تضحك لك وخلي بالك لما الدنيا تديلك بايديها الاتنين اعرف ان في فخ وراها انها عايزة تقتنص حياتك خلي بالك من الحتة دي علي ذبائح السلامة اليوم اوفيت نزوري افتكرت بولس الرسول هو وسيلة لما نزلوا في الاسطرة واول ما نزلوا هناك فطلعت حية حية من الكبرى عارفين الكبرى دي اللي تموت تنفخ تنفخ من بعيد ونشبت في ايدين بولس كلمة نشبت في ايدين بولس يعني معناها ايه انهت عليه لان دي لو لمست واحد دي من بعيد بتضخ السم بتاعها ينفذ من المسام بتاعت الجلد ويموت كم وكم لما تمسك في ايده فده دايما لما تمسك في ايد واحد نص ساعة ويتنفخ ويموت فلما مسكت في ايد بولس فبولس الرسول راح ايه نصرها في النار اتحرقت كانت في نار فراح ناطرها في النار تحتها فقالوا بس بعدوا عنه ده نص ساعة وهينتهي الراجل ده ربنا غضبان عليه نص ساعة ساعتين ثلاثة ليوبولس ايه عادي عملت ايه الدنيا دي راحوا جابوا علو عجول وذبحوا ذبايح سلامة وابتدوا يسجدوا لبولس والسيلة ويقول هؤلاء آلهة هبطوا من السماء عمل ايه بولس شق هدومه وقال لهم يا ناس احنا عبيد مثلكم عبيد لله الحي حبت الدنيا انك تكرمه حبت تجيله في هيئة حية تتسحب ويقولوا له احنا هنخليك اله الدنيا عايزة حبيب الله الحي حبت الدنيا انك تكرمه حبت تجيله في هيئة حية تتسحب ويقولوا له احنا هنخليك اله الدنيا عايزة تخليك اله رفض رفض طب خد مسكوه راحوا مدينه علقة ورموه ما هي الدنيا كده حبت الدين قالت له عليا ذبائح السلامة اليوم اوفيت ايه نزوري فلذلك خرجت للقائك لوجه لأطلب وجهك حتى أجدك يعني كأنها بتقول له إيه أنا اللي بدور عليك رزق يا أخو جاي لك حطه في جيبك ده هو جاي لك لغاية عندك أنت ما ساعدتوش حطه في جيبك أنا اللي بدور عليك انا اللي سعيت في طلبك علشان اجدك وتقول له ايه بالدباج فرشت سريري طبعا السرير المفروش بالدباج ما هو الدباج ها لا الستان الستان اللي هو الدباج الحرير حرير بالدباج فرشت سريري والستان ده ما كانش زمان موجود كتير يعني ما كانش يستخدموه غير مين الملوك والناس العظماء لما يفرش السرير بالستان وكلمة الدباج يعني انت بكرة هتستريح اتعب شوية دلوقتي وبكرة تريح انت دلوقتي في شبابك تجمع الفلوس والقرشانات ويبقى عندك رصيد في البنك ويبقى عندك وعندك تبقى مستريح تنام وتستقر ما تبقاش فاعل طول عمرك انا هريحك بالدباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر احسن نوع في الكتان المصري لان الكتان ده هو اللي بيتصنع في مصر بموشى كتان من مصر يعني هعمل لك اغلى حاجة خليك من اغنى الاغنياء من احسن الناس عطرت فراشي بمر وعود وقرفه كل الكلام ده بيعملوه لمين للملوك يعني كأن باختصار الدنيا بتقول له انت لو مشيت وراي وركزت كل جهدك فيا انا هخليك ايه ملك انا هخليك ملك وتملك لو تقول له ايه هلما نرتوي ودا الى الصباح ما هو الصباح الصباح هو خروج الروح على فكرة الصباح هو خروج الروح يعني نبدوت لغاية ما يجي الصباح قد تناهى الليل وتقرب ايه النهار نرتوي ودي للنهاية يعني للنهاية مش عالم موضوع في الشرير مش المسيح قال لك ده عالم موضوع في الشرير اه يعني ضلمة اه انا بقى هقف معاك في الضلمة لغاية ما ينقشع الشرير وما يقفش ضدك هلما نرتوي ودا الى الصباح نتلذذ بالحب لان الرجل ليس في البيت ما المسيح مشي ليه الفين سنة والناس كلها كل شوية يقولوا المسيح جاي المسيح جاي المسيح جاي ولا جاي ولا حاجة انت هتمشي ورا الكلام ده كله ده من زمان يقولوا المسيح جاي ومن زمان يقولوا حروب ويقولوا اخبار حروب ويقولوا زلازل ويقولوا اوبئة ويقولوا اين هو موعد مجيئه الرجل ليس في البيت دي بتفكرني بيه بموسى النبي اول ما طلع فوق الجبل اربعين يوم وغاب قالوا له هارون نعم قالوا له الظهر الهك ده بلع موسى والرجل مات وانتهى وخلاص يلا بقى اصنع لنا الهه نعبدها سيبك من الله ده اللي, اللي الراجل اللي تعب كلوا وبلعوا سيبك من الله ده اللي بيمشي وراه بيشرب من كعانه واللي يمشي وراه يلاقي تجارب ومشاكل واتعاب واغلاب واحنا ايه اللي يخلينا نمشي في طريق الكرب ده يا راجل احنا عايزين نتمتع بالدنيا وباللي فيها عايزين نشبع الرجل ليس في البيت المسيح ذهب وله الفين سنة واتأخر ولما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ناموا في سرير ايه وفي سرير الخطايا منطرحة وفي اخضاع الجسد متهاونة ناموا ناموا الرجل ليس في البيت ثم راح فين ذهب في طريق بعيده ذهب في طريق بعيدة اه ذهب الى المجد الاسنى بيقولوا ان جلس عن يمين العظمة هو قاعد مرتاح عن يمين العظمة وسيبنا هنا نشرب من كعنا ما هذا فكر العالم مرة واحد قالها لي هو جالس عن يمين العظمة ومرتاح وسايب الكنيسة ترتع في الالام هنا مين قال لك تصديقهم تضايق ده عينه علينا من اول السنة لاخرها ده اللي بيمس نبي مس حدق في عينه ده من اجل نبي طاهر ذاته كل يوم الرجل ذهب في طريق بعيدة ودي بتفكرني بآية قالها داوود لما جه يموت عارفين قال ايه انا ذاهب في طريق الارض كلها طريق الارض كلها يعني اخر المشوار ذهب في طريق بعيدة اخذ صرة الفضة بيده الفضة دي رمز ليه فضة الكفارة فضة الكفارة دايما الفضة رمز للكفارة والفضة رمز لكلمة الله اخذ صرة الفضة بيده يعني اخذ صرة الفضة لان دلوقتي في الزمن بتاعنا محدش بيعمل معجزات مش المسيح كان بيقول الظاهر خد صرة الفضة بتاعته معاه مش سابها لنا كان المفروض يسيبها لنا وهو سابها وقال الاعمال اللي اعملها تعملوها وتعملون اعظم منها طب ليه قدام ربنا دلوقتي لا راضيين يفتحوا اعمى ولا يقوموا ميت ولا يشفوا مريض ولا يعمل حاجه ده الظاهر هو خد الصره معاه وسافر وزمن المعجزات انتهى وما دام زمن المعجزات انتهى يبقى العقل في راسه يعرف خلاصه ما يحق لك الا ضفرك كون نفسك وقوم نفسك وقف على رجليك وامشي الرجل مشي ذهب في طريق بعيدة خد صرة الفضة معاه هيجي يوم الهلال يوم الهلال يعني ايه اول الشهر جاي اول الشهر جاي اول الشهر واول الشهر يعني يوم ال- الهلال ده كان عند اليهود يعتبر ايه عيد عيد الهلال كانوا بيعملوه اول الهلال كانت تضرب الابواق ويبوقوا للهلال فالابواق اسمها ابواق تعلن بداية الشهر اللي هو الهلال عشان يقدر يحددوا بيه الاعياد وبعدين كده يجي يوم الهلال اللي هو عند هتاف البوق يقولوا هيجي عند البوق الاخير هيجي على العموم ما تشغلش نفسك يجي ولا ما يجيش اليومين اللي عايشهم عايشني النهارده وموتني بكره نرتاح النهارده ونتعب بكره اغوته بكثرة فنونها قعدت تفنن عليه لما اهوته بملس شفتيها طوحته بالنس- بالشفايف الناعمة ملس شفتيها بالنعومة بتاعتها طوحته ذهب ورائه لوقتها كثور يذهب الى الذبح او كالغبي الى قيد القفار ودايما اللي ينسى اخرته يعتبر غبي شوف الرب يسوع لما ضرب المثل بالراجل الغني اللي قال كلي يا نفس واشربي عر- قال- قال- رد قال ايه يا غبي اليوم تؤخذ نفسك منك دي نمرة واحد نمرة اتنين تلميذي عمواس لما قالوا له احنا كنا مفتكرين هو قال ان في اليوم الثالث هيقوم شوف هو قال ان في اليوم الثالث هيقوم لراجل لغاية دلوقتي ما قامش ولا حصلت قيامة وفي بعض من النساء جم يقولوا لنا شوية كلام قال لهم ايها الغبيان والبطيء الفهم في القلوب عند ال- اللي, اللي ما يعرفش القيامة والموت يبقى ايه غبي بولس الرسول في كورنثوس يقول لك طب واذا كانوا الموتى واخد بالك اذا كانوا الموتى سيقوم باي جسد سيأتون قال له يا غبي الذي تزرعه الذي تزرعه تزرع حبة صدعها ولكن الله اعطى لكل بذرة جسد معين هكذا تقوم القيامة عشان كده الموت والقيامة مربوطة بكلمة ايه غبي ذهب وراءها كغبي من هو الغبي اللي ما فكرش في اخرته من هو الغبي اللي قال لسه العمر طويل لسه العمر طويل عشان كده هنا لما بيقول لك كالغبي الى قيد القفاص حطته في قيود ايوه الدنيا دي لما تربت انسان تربته بقيود راجل كان غني ساكن في قصر وجنبيه تحت راجل ارزاقي على قده عامل عش هو واولاده يجوا المغرب يروح يشتغل فاعل ويجي المغرب يجيبوا الطبلة ويحزموا العيال ويقعد يسقف ويرقص الليل كله الراجل تعب منهم يشتكيهم مفيش فايدة انا حر في بيتي عايز يخليهم يسكتوا عايز ينام بالليل مفيش فجاله واحد حكيم قال له انا مش عارف اعمل مع الراجل ده ايه ساكت في العشة وعامل لي نقلة ورقص وضحك وصوت عالي وفرح قال له بسيطة قال له قال له اديله 10 جنيه وقول له روح اشتري بيها بيض بدل ما تشتغل وتاجر بيها وانا سايبها لك هبه مني قال له طب ودي تعمل ايه قال له بس اسمع كلام راح مديله ال 10 جنيه وقال له اشتري بيها بيض وتاجر بيها الراجل فرح بدل ما يشتغل فلاح راح اشترى بيض وابتدى يرجع اخر اليوم العيال يجوا يهيصوا بس خلوني احسب لينا عندي كذا فلان وكذا وعندنا كذا وعندنا كذا ودخلت الفلوس من هنا ودخلت المشغولية من هنا وطلعت الفرحة من هنا ما سمعش صوت تاني قال له انا مش قلت لك اشغله بمتاع الدنيا مش هيسأل لا في فرحة ولا يسأل في حاجة كل حاجة تخليه يجري وراها كالغبي الى قيد القصاص حتى يشق سهم ك... يشق سهم كبده ايه كلمة يشق سهم كبده اي حاجة في الانسان ربنا اداله اتنين رئتين كليتين لكن اللي اداها له واحد حاجتين القلب قلب واحد بس حتى في القلب الواحد يا احبائي فيه جزئين يعني لو جزئية باظت الجزئية الثانية هي تشتغل اما الكذب فهو واحد ولو باظ الكذب ضاع الانسان اي جزئية تبوظ في الكذب تضيع الانسان كله ولذلك الكذب ده متوقف عليه حياة الانسان كلها اكتر من القلب اكتر من القلب بكتير وتغييره صعب جدا القلب تغييره اسهل لكن الكذب تغييره صعب قوي وده يقول لك يقول لك فلان ده فلذة كبدي يعني اغلى حاجة عندي زي الكبد بتاعي يعني هو حياتي فكلمة سهم كبده يعني يعني خسر ايه خسر حياته ما دام الكبد اتشق نصين ضاعت الحياة كطير يسرع الى الفخر ولا يدري انه لنفسه نختم بقى الايتين عشان المرة الجاية والان ايها الابناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي ده الروح القدس بعد ما ورانا الدنيا الزانية اللي عايزة تشدنا خلف آلهة المال والذات وتسيبنا من خلف الإله الحي لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها لأنها يبقى ما يقصدش الزنا لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء كل اللي قتلتهم هم اقوياء هي دي الخطية هي دي الخطية طرق الهاوية بيتها وهابطة الى خدور الموت من اجل ذلك لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ونقول نلمتنا وندخل في الموضوع بتاعنا